أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فكنا توقفنا في المرة السابقة عند مدارستنا لاسم الله تعالى الشكور عند المعاني التي ينبغي للعبد المؤمن أن يتفقدها ويتدبرها في هذا الاسم وقلنا سوف نبدأ من هذه المحاضرة في بيان الفرق بين اسم الله تعالى الشكور واسمه تعالى الشاكر كما تقدم معنا مثل هذا في اسم الله تعالى المالك والمليك والملك كلها تدور حول معنى واحد لكن الفروق بينها بينا ذلك أثناء المحاضرات السابقة كما جاء في اسم الله تعالى الغفار والغفور وقلنا الفرق بينهما هنا لما سمى الله تعالى نفسه بهذين الاسمين لابد إذا من بيان الفرق بين اسمه تعالى الشاكر واسمه تعالى الشكور أولا اسمه تعالى الشاكر ورد في القرآن الكريم في موضعين الموضع الأول في سورة البقرة وهو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم والثاني في قوله تعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قالوا الشاكر اسم فاعل للموصوف بالشكر فعله شكر يشكر شكرا وقد تقدم أن الشكر هو الثناء على الفعل الجليل ومجازاة الإحسان بالإحسان روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت فلانا يشكر يذكر أنك أعطيته دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكر وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار قال عمر يا رسول الله فلما تعطيهم قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله للبخل الله جميل هذا الحديث لأنه يعني يمثل مسألة اجتماعية واضحة مسألة هؤلاء الشحاذين الذين يتسولون المتسولون هؤلاء فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى الحكم الفقهي الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أولا محل الشاهد أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت فلانا يشكر يعني أنه يثني معناها هنا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله الجميل له يذكر أنك أعطيته دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يديله أكتر وبرضه خرج يقول الحمد لله النبي اداني دينارين عشان يعني يغزي العين ولا ايه حاجة كده يعني فما شكر وإن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار دليل على أن من سأل ما ليس له حاجة فإن ذلك جذوة من النار يأخذها يبقى ده الحكم يبقى ده الكلام اللي يتقال لهؤلاء المتسولين يا جماعة اللي محتاج هو الذي يصنع ذلك حتى لا يقع الحرج بالنسبة للذي فعلا في حاجة وأنت تأخذ حقه فعلى ذلك فأنت آثم بفعلك ذلك لأن الناس خلاص تنصرف عدلوا ليه دول هم كلهم متسولين مش ده اللي بيحصل وممكن يكون في خضم هؤلاء من هو في حاجة فعلا فقال عمر يا رسول الله فلما تعطيهم هو ده بقى الهدي طب تديله ليه علشان خاطر لا يقع النبي صلى الله عليه وسلم في البخل وهو ده اللي احنا بنقوله للناس يا جماعة لما يحصل حاجة زي كده مش كل مرة تقول له لا مش كل مرة يعني مثلا واحد اه بيكرر عليك 3 4 5 مرات معروف يعني محترف في المنطقة دي فخلاص اتفهم انما واحد تاني مش كل مرة بقى تقعد ايه يعني ربنا يسهل لك ربنا يسهل لك ده حتى تكسر انت في نفسك الشح والبخل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اذا يبقى مسألة المسألة هنا وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني طالما سأل وأما السائل فلا تنهر لا تنهر الصح كده يعني ما تقولوش يعني حتى وانت بتقولها له وتقول له مثلا ربنا يسهل لك تغلظ له في الكلام يا عم ربنا يسهل لك يعني كده يعني هذا نوع من النهر لا يعني ساعة ما تقولها له تقول له صوت خافض وبتاع ربنا يفتح عليك ربنا يكرمك ربنا كذا علشان خاطر لا تدخل أنت في النهي لا تنهر وفي نفس الوقت اكسر أنت في نفسك البخل في ذلك لأن النفس أصلا مجبولة على الشح هي فيها حاجة كده في غريزة الإنسان أنه عشان يطلع صعب أوي مش سهلة دي شحيحة بخيلة قال الله وكان الإنسان قتورا والقتور قالوا الشحيح البخيل المانع الجامع يعني هو يمسك في إيده ويمنع عن غيره ويشح بيها مش عايز حد ياخد وفي نفس الوقت يبخل بهذا حتى ذكروا أن الفرق ما بين الشح والبخل انه البخيل قد يتعدى امره البخيل مثلا ايه يبخل بالشيء على نفسه والشحيح يبخل بالشيء عن نفسه وعن غيره مش عايزها خالص هكذا اذا معنى الشكر هو الثناء الجميل على الفعل الجليل الفرق بقى قالوا الشكور ابلغ من الشاكر هذا مفهوم هذا فعول صيغه مبالغه يبقى هذا كثير الشكر فهو المبالغ في الشكر بالقلب واللسان والجوارح قال المناوي في التوقيف الشكور هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا هذا في حقه البشر لا شك الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه فلا يسمى الإنسان بهذا المعنى إلا إذا بذل قصارى جهده في أداء الشكر هذا اعتقادا قلبيا واعترافا باطنيا وظاهريا فيظهر على لسانه فيثني على الله فيحمده ويظهر على جوارحه فيتعبد الله تعالى بهذه الجوارح ولا يصرفها إلا فيما يرضي ربه جل وعلا هذا الشكور وقيل الشاكر من يشكر على الرخاء هنا بقى الفروق اهي من يشكر على الرخاء والشكور من شكر على البلاء ادي معنى كل ده في حقنا احنا لسه ما اتكلمناش عن في حق الله عز وجل هذا في حقنا نحن من يشكر على الرخاء والاخر الذي يشكر على البلاء وقيل الشاكر من يشكر على العطاء والشكور من يشكر على المن عارف بقى الحمد لله على كل حال كان صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر حمد الله جل وعلا فإذا أصابه بلاء حمد وقال فليقل الحمد لله أمرنا أن نقول كذلك حين البلاء أن نقول الحمد لله على كل حال فيحمد في البلاء لأن البلاء في طياته رحمة فخلاص فهو بيحمد ربنا لا شك ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه علشان يفوقه ويوقظه من غفلته يقول اللهم لك الحمد الواحد لو كان مشيها كده كان هيزداد في الطغيان ده كتير جدا من اهل البلاء يجي يقول لك الكلام ده بالحرف بس بعد ما يكون تفطن لفقه البلاء يقول لك انا ربنا سحب مني في التوقيت ده انا فعلا كنت خلاص هفجر هفجر هفجر يعني ففي اللحظة دي مرة واحدة البورصة وقعت الفلوس كلها طارت كشيت وقلت الحقني وما كانش كده كان زماني دلوقتي ولا ربنا في دماغي خالص فربنا الحمد لله ان هو ابتلاني بالبلاء ده انا ما كنتش كده ما كنتش عارف ربنا ناس تانية ادخل بيوتهم واشوفهم يكون توفي ليه مثلا ولد أو ابنة في حادث يقول لك أنا كنت حاجة تانية أنا كنت إنسان تاني خالص لولا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بده أنا كنت مقضيها يعني أقضي حياتي زي ما كانت الموقف ده شفته بعينيا غيرني 180 درجة يبقى البلاء في طياته رحمة لا شك كانش كده ما كانش هيفوق فهكذا فيشكر الله على كل حال طيب في حقه هو جل وعلا في هذا المعنى قالوا فالله شاكر عباده على أعمالهم فيزيدهم من فضله من فضله في الأجر فيزيد أجورهم ويقابل شكرهم بزيادة النعم يعني عايزين نقول إيه إذا كنا بنقول الشاكر هو الذي يشكر في الرخاء المعنى بقى كأن الله عز وجل من أطاعه حال الرخاء كان الله له شاكر ومن أطاعه ولم يتعدى حدوده حال البلاء ولم يتسخط على قدر ربه كان الله له شكورا وصلت وهكذا الشأن يبقى الرخاء أو العطاء من كان شاكرا لله في العطاء كان الله له شاكرا ومن كان شاكرا لله حال المنع كان الله له شكورا هذا على ما ذهب إليه المناوي في التوقيف عايزين نتأمل هذا المعنى في ضوء الآيات احنا قلنا الآيات كلها اللي ورد فيها هذين الاسمين هم ست آيات اسم الله الشاكر مرتين واسم الله الشكور أربع مرات طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أي إن شكرتم وآمنتم على هذا المعنى شكرتم حال الرخاء وحال العطاء فإذا شكرتم وآمنتم وبالبلد كده تمرت فيكم النعمة يعني حسيتوا بمدى فضل الله عز وجل عليكم إذا كان كذلك شكرتم وآمنتم كأن الشكر مفتاح للإيمان احنا قلنا الشكر من أعظم الأسباب لمحبة الرحمن أن الواحد ربنا سبحانه وتعالى يتودد له بالنعم حتى يحبه فيتودد بالنعمة الودود سبحانه وتقابله أنت ودا بود المفترض هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالشكر من أفضل السبل للإيمان وترسيخ الإيمان في القلوب فيقول ما يفعل الله بعذابكم هذه الآية سوف نتوقف معها كثيرا لأنها يعني مدار هذا الاسم العظيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الآية الشطر الأول فيها يقطع على كل صاحب شبهة شبهته في ثلاث كلمات متضايق ليه يا عم مش عاجبك نظام ربنا ليه يا عم مش عاجبك شرع ربنا ليه يا عم ايه اللي مزعلك منه ايه اللي مخليك متسخط عليه ايه اللي مخليك قاعد مش عاجبك الوضع ومش عاجبك حكم ربنا فيك ايه ما يفعل الله بعذابكم قاعد تقول انا اتخلقت وانا شكلي كده مطرود من رحمة ربنا انا مش نافع انا مش هنفع انا كل ما امشي شوية اقع انا بعمل ذنوب كتير انا مش نافع انا مش عارف ليه خلقني في المكان ده ليه طلعني في وسط الاهل دول انا كنت عايز اطلع في وسط ناس صالحين ليه عمل فيا كذا ليه خلاني في المجتمع الفلاني ليه ما طلعنيش في الحتة الفلانية وتسخطات ليه لما مشيت شوية اتكعبلت ليه حط ده قدامي ما كنت ماشي كويس ليه ليه ليه ليه والتسخطات قاعدة تنزل جواه يعمل الذنب يقعد يقول والله ما كنتش عايز يعمل الخير ينسبه لنفسه هكذا زي ما جينا في اسم الله الحليم قلنا المعنى ده ما أحلم الله لا أحد يرضى عن الله لا حول ولا فالله عز وجل يقول في كلمتين طيب يعني هو ربنا حاشاه حاشاه سبحانه يظلم مثقال ذرة هو ربنا حاشاه حاشاه يتشفى يعني انت فاهم بقى ايه يعني هو خلقك استغفر الله يعني استغفر الله في اللفظ بس هكذا يعني تصور الناس يعني أو كأنه لسان حالهم هو ربنا متغاظ منك استغفر الله ما هو كده إن كأنه كأنه بيقول إيه هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يعذبه شوية وبعد كده بقى يا ابني ده أنت غلبان إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنت إيه أصلا في خلقه ده كله عشان أنت يعني حاسب نفسك اللي قوي يعني من أنت ثم يقول ما يفعل ما يفعل الله بعذابكم هو عذابكم ده كده يفرحني ما يفعل الله بعذابكم ها جاوبوا المسألة حاجتين بس انه اديتك نعمة واحسنت اليك واسبغت عليك النعم ظاهرة وباطنة وانت ولا انت داري انت مش داري اجهزتك دي اللي جوه جسمك شغالة ازاي دمك اللي بيجري في عروقك ده ازاي نظام حياتك كله هو مدبره لك ازاي انت لا داري بكل ده ومش داري بهذه النعم كلها اسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة وطلب بس بس تشكره ولو أدنى شيء ولو حتى يا عم قول الحمد لله ثم أنت بعد ذلك تنسب النعمة إلى نفسك وإلى جهدك وإلى إمكانياتك وإلى بذلك وعشان حضرتك فلان الفلاني لا حول ولا قوة إلا فيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اديتك نعمة عشان تحس اديتك نعمة علشان يعني لو عندك أي حاجة لونها أحمر تعمل أي حاجة معاك مفيش خالص ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا لمن يشكره على نعمائه له عليما بالطائع من العاصي عليما بخفاياك وبواطنك وأسرارك عليما بظاهرك عليما بحقيقة أمرك وفيها لفتة إن أنت ما شكرتش ليه أصل اسم الله العليم ده كده على طول يبقى لازم حي... يجيب حاجتين الباطن والظاهر عشان اللي جوه خربان هنا الجهاز ما بيستقبلش صح النعمة بتنزل مش عاملة معاه أي حاجة مفيش استقبال صحيح عشان كده ما بيشكرش مفيش رد فعل عشان كده قال شاكرا عليما وصلت يبقى فيها لفت للنظر لأهمية القلوب لأن احنا قلنا أن الشكر بالقلب واللسان والجوارح وأهم الأمر الاعتراف والتصديق الباطني ده اللي هينتج عنه أنه اللسان يثني والجوارح تشرع في تصريف هذه النعم في مرضات الله عز وجل يقول البيضاوي ما يفعل الله بعذابكم سبحان الله كأنه والله أنا ما قرأتها كأنه بيقول كلامي بالضبط ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أيتشفى به غيظا أو يدفع به ضررا أو يستجلب به نفعا هو الغني المتعالي عن النفع والضر وإنما يعاقب المصر بكفره وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل عليما بحق شكركم وإيمانكم فهمتم؟ إذا فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمه الشاكر في هذا الموضع وهو مناسب لحال العطاء وحال الرخاء الموضع الثاني إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أيضا الموضعان قرن فيهما اسمه تعالى الشاكر باسمه تعالى العليم أولا على نفس النظرية التي أقمنا بها الفرق بين اسمه الشكور واسمه الشاكر الموضع هنا يتناسب مع اسمه الشاكر ما يقولش ليه وكان الله شكورا عليما ما يقولش كده ليه أولا المقام هنا في إيه بقى في العطاء أهو أول شيء معنى كده طالما ذيل الآية باسمه الشاكر في هذا المقام دليل على خصوصية الاصطفاء لمن حج البيت أو اعتمر صحيح خصوصية الاصطفاء اصطفاك بمنة عظيمة منا ما بعدها منا أنه يدخلك بيته الحرام ويمن عليك بأداء هذا النسك فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا واللي بقى حيتابع بين الحج والحج والعمرة إلى العمرة ويكثر من الطواف ويفعل هذه المناسك هذا عطاء ما بعده عطاء وكل من ذاقه يعرفه أليس كذلك؟ فيقول فإن الله شاكر ولاحظوا فإن على التوكيد يعني ممكن يقول ومن تطوع خيرا فالله شاكر عليم لما يؤكد ليه يؤكد قالوا أهل البلاغة أن التوكيد يكون على ثلاثة أنواع إما أن يكون أول شيء أن يؤكد تأكيدا خفيفا من مثل ذلك أو يزيد في التوكيد فيقول مثلا فإن الله لشاكر عليم فيجيب اللام مثلا يعني غير القرآن يعني أو يأتي بزيادة في التوكيد كقول الله تعالى لأكفرن عنهم سيئتهم والله لأكفرن عنهم سيئتهم يقولون هذا مناسب للمخاطب لما يكون في معنى يحتاج إلى مزيد توكيد شيء ما حتى يزيل عن النفس أدنى شبهة يأتي بالتوكيد يعني قلبك لو تهز شوية كده يروح قايل إن ما تخافش إن الله شاكر يعني أنت ممكن تقعد تقول يعني يشكرني أنا على إيه يعني يقول لك ما هو شاكر ما تترددش ما تتهزش جواك إن الله شاكر فإن الله شاكر عليم على نفس الأمر يبقى نفس الحال هذا مقام العطاء فناسب اسم الله تعالى الشاكر على هذا الوضع الله سبحانه وتعالى يرضى بأعمال العباد وإن قلت تكريما لهم ودعوى للمزيد يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن لتكون عليه حسرة والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا وضع في قبره أتته الصلاة من قبل رأسه وأتاه الصيام عن يمينه وأتاه الزكاة عن يساره وتأتيه أعمال البر من الصدقة والإحسان للناس من قبل رجليه فإذا أريد أن يؤتى من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبلي مدخل فإذا أراد أن يدخل عليه من قبل يمينه قال الصيام ما قبلي مدخل فإذا أراد أن يدخل من قبل اليسار قالت الزكاة ما قبلي مدخل فإذا أريد أن يدخل إليه من قبل رجليه قالت أعمال البر من الإحسان والصدقة وغيرها ما قبلي مدخل ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يفتح له في قبره وتكون الإضاءة كشمس الأصيل يعني يبقى في قبره هكذا كأن شمسا أضيئت وفي وقت اللي هو قبل المغرب هكذا فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول دعوني حتى أصلي حديث جميل يعني هو فين فيقال له سوف تصلي لكن الآن أخبرنا يعني هو جوه يا جماعة الصلاة كده هتتأخر لا إله إلا الله قال دعوني حتى أصلي فيقال له هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم تتكلموا في ايه محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله فيفتح له في قبره هذا بقى بيان لهذا المعنى في الحديث أنه يفتح له روضة من رياض الجنة ثم يبين له في نفس الوقت مقعده من النار لو عصى الله عز وجل فيزداد فرحا وانشراحا أما الفاجر والكافر والعياذ بالله تعالى فيؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء ويؤتى من قبل يمينه فلا يوجد شيء وهكذا يؤتى من قبل يساره ويؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء ويدخل عليه ملائكة سود الوجوه كما في حديث البراء وغيره ثم يسألونه الشاهد في الحديث بقى أنه يسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت الناس يقولون فقلت كما قالوا أنا أعلق على هذا الجزئية في الحديث إن هو ما قالش ما عرفوش ما عرفتش عنه حاجة يعني لا هو بيقول محمد سمعت الناس يقولون سمعت الناس بتقول الخوف بقى مش دلوقتي الملحد اللي هو مش بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والكافر اللي ما بيؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم الخوف اللي بيقول زي ما الناس ما بتقول الناس النهاردة هتقول ان اي حاجة هو ماشي وراهم ففي يوم من الايام يعني يدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاوي وهو معاهم سمعت الناس يقولون فقلت كما قالوا فيقال على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث فيفتح له روضة من رياض الجنة ويقال هذا مقعدك لو أطعت الله فيزداد حسرة وثبورا ويفتح له مقعده من النار نسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سرقة عذاب الشاهد اسم الله تعالى الشكور كيف نتعبد الله تعالى به أولا لم يرد الدعاء بالاسم ولكن ورد الدعاء بمقتضاه كما في فاذكروني أذكركم واشكروا لي طلب الله عز وجل منا أن نشكره ومنها قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريقة جميلة في الاجتهاد في الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء تحب كده تجتهد في الدعاء وتبالغ في هذا الركن العظيم الدعاء هو العبادة أتحبون أن تجتهدوا في العبادة في الدعاء يعني أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حظ المؤمن من هذا الاسم قال توحيد العبد لربه في اسمه الشاكر يوجب عليه شكر الله تعالى على نعمه السابغة وكأننا احنا دلوقتي هنحتاج نضيف إضافة في اسمه الشكور لأن احنا دلوقتي لما في ضوء التفريق اللي احنا فرقناه ده يبقى معنى كده الشكور تشكره على جميع الأحوال في السراء والضراء لأنه كنت تحمده عافي الضراء فمن باب أولى في السراء فتكون هكذا أما في اسمه الشاكر فهذا نوع في الشكر وهو أن دائما أبدا تثني على ربك وتشكره حال الرخاء وكأنه يفتح معنى معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء لأنه هذا من مقتضى الشكر ربنا اللي أنعم عليك بهذه النعم وأزداها إليك حبه بقى طب وأنا هحبه كده ما هو المحبة ناتجة عن المعرفة وكل حاجة من المعاني دي ناتجة عن المعرفة لما أحس في قلبي إن هو قد إيه منعم وكريم سبحانه وتعالى جواد المعاني دي لما تخش جوايا أديني عرفت فالمعرفة ينتج عنها الشكر فكأن فيها معنى تعرف إلى الله في الرخاء وصلت من ذلك شكر الناس قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله إذا إذا أسدى إليك أحد معروفا فكافئه كما قال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له يبقى ليس أقل من أن تدعو لمن أعطاك أي خير المفترض هكذا روى أبو داود صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لم يشكر الناس وعند الإمام أحمد صححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الفساق هم أهل النار قيل يا رسول الله ومن الفساق قال النساء الحديث في المسند وفي السلسلة الصحيحة يعني ملناش دعوة قال الرجل يا رسول الله أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا قال بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن وده تعريف مهم بقى الشاهد في الحديث طبعا المعنى ده أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا معنى الفسق وهو التجاوز في العصيان والتمادي في المخالفة ودرجة الفسوق هذه يعني تقترب من درجة الزندقة وهي بريد الكفر والعياذ بالله فدرجة خطيرة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الفسوق ده معناه يقال فسق العبد إذا شرد ونشز عن سيده خلاص ده بقى مطرود هكذا فسق فهنا فسر لنا الفسق بتعريف مهم جدا ده الفائدة الكبرى في هذا الحديث أنه عدم الشكر عند العطاء وعدم الصبر عند البلاء احنا ما بنلتفتش لذلك احنا بنلتفت الى انه ايه دايما الفسق هو اللي بيعصي ربنا ده بقى اللي هو ايه واحد والعياذ بالله بيقع في كبائر واحد بيقع في مخالفات كثيرة صغائر بس مستمرة واحد مخروم المروءة معنى ان هو مش عدل ثقة بيتسكع في الشوارع وبيصنع كذا يعني مثل هذه الأمور فيعطى هذا الأمر لكن هنا يقول شيئا آخر يقول إن الفسوق عدم الشكر عند العطاء وعدم الصبر عند البلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يسجر النساء زجرا شديدا في هذا الحديث لأن غالب أحوال النساء هكذا يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط المشكل أن يكون فينا معاشر الرجال من هم على هذه الشاكلة ولكن مع ربهم إذا أحسن إلى أحدنا الدهر لم يذكر لله تعالى معروفا وكأن شيئا لم يكن يقول مش عارف ربنا بيعمل معايا كده ليه كأنه بيقول كده بلسان قلب للأسف ده محل الإشكال ودي الفايدة الكبرى إن احنا نستفيدها من هذه المعاني في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث ثوبان أنه قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه هذا الحديث قال أفضله لسان ذاكر صلى الله على النبي محمد هم شايفين بيسألوه في إيه بيقولوا نزل في الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه بقى طيب طالما الموضوع كده طب المال الكويس بقى فين ايه المال الكويس لو علمنا أي المال خير فنتخذه إذا كان الذهب والفضة طلعت كده طب نجيب مثلا أحجار كريمة يعني مثلا نشتغل في حاجة تانية طالما الذهب والفضة طلعت مش كده يعني فانظروا إليه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول لهم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه فلفظ خير ما اكتنز الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمة ده الكنز وهنا يقول له المال بقى أني أفضل مال يقول له اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة المؤمنة التي تعين الإنسان على أمر دينه ودنياه ننتقل إلى اسمه تعالى الحميد ليكون هكذا أنهينا الكلام على مفردات هذه المادة اسم الله تعالى الحميد اسم الله تعالى الحميد ورد في القرآن في أكثر من موضع من ذلك قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط وهدوا إلى صراط الحميد ومنه قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ومنه قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد واقترن باسمه المجيد كما في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد واقترن باسمه تعالى الحكيم فقال في سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث كعب ابن عجرة أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا ورد هذا الاسم في الكتاب وفي السنة اسم الله تعالى الحميد معناه فرقنا في المرة السابقة بين الحمد والشكر قلنا الحمد نقيضه الذم ويأتي بمعنى الشكر والثناء وهو المكافأة على العمل والحمد والشكر متقاربان لكن الحمد أعم من الشكر الحمد أعم من الشكر لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته وإنما تشكره على عطائه إذا أسدى إليك معروفا شكرته أما صفته هو إنسان طيب فتشكره على الطيبة جزاكم الله خيرا أن أنت رجل طيب لا اسمها حمد تثني عليه قال الراغب الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر يعني بالترتيب عندنا ثلاث حاجات اهو كلهم متقاربين مدح وعندنا شكر وعندنا حمد قال الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره وما يقال منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الإنسان بطول قامته دي صفاته الايه الذاتية بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه والحمد يكون في الثاني دون الأول يعني الحمد يكون في الثاني دون الأول بمعنى طيب هو طول القامة وصباحة الوجه ده باختياره ليس باختياره هذا بتسخير الله سبحانه وتعالى تمام لكن بذله للمال والسخاء والعلم هذا باختياره الحمد يكون على الجميل الاختياري دي بقى تيجوا تقولوها انتوا في كتب عادة الشروح وهو في الأول خالص وهو بيشرح أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقول قال المصنف الحمد لله يبتدي بقى يشرح يعني الحمد لله ويثني بشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها فيجي يقول لك الحمد هو الثناء على الله في الجميل الاختياري ايه يا عم ايه ده احنا رحنا فين اهو هو ده بقى عايز يوصل اهو ان في حاجة ايه في جميل اختياري وفي جميل اضطراري بمعنى انه ليس له ليس له فيه من ادنى شيء فيقول الحمد يكون في الثاني دون الاول والشكر لا يقال الا في مقابلة نعمة يبقى بالطريقة دي كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا يقال فلان محمود إذا حمد ومحمد إذا كثرت كثرت خصاله المحمودة نقول تاني بيقول عندنا حمد ومدح وشكر أكثر حاجة في رأي الراغب الأصفهاني بهذا الاعتبار أكثر حاجة الإيه عندنا المدح وبعد كده الشكر بيقول كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا يبقى مين الكبير كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا الحمد أكبر والشكر هو الأقل ليس كل حمد شكرا يبقى هو صح كده يبقى الشكر جزء من الحمد تمام كده طيب وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا يبقى الحمد أكثر من إيه المدح أكبر حلو كده يبقى الثلاث دوائر اهي مدح حمد شكر عارفين أشكال فن بتاعت زمان دي هي دي ثلاث دوائر في بعض الأولى الكبيرة المدح جواها الحمد جواها الشكر عشان تفتكروها طب ليه بقى كل واحدة واخدة ايه والتانية تختلف عنها في ايه المدح واخد ايه واخد ده واخد ده فعشان كده المدح الكبير مش كده جواه الحمد عشان الحمد بيبقى في ايه في الاختياري بس طيب وجواه الشكر لان الشكر بيبقى في مقابل ايه نعمة بس انما الحمد بيشمل ده وبيشمل ده وصلت الحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين هو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع على بذاته وشأنه فارتفع وأمسك السماء عن الأرض أن تقع وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع حمد نفسه وحمده الموحدون فله الحمد كله قال ابن القيم الحمد لله رب العالمين إنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم بص ابن القيم بقى لما يحب يعني يروح ممعن في المعنى يروح وصل لك ازاي يقول لك هو محمود في كل أحواله محمود على طاعة العباد محمود على معاصيهم مش قلناها دي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فهو محمود على كفر عباده به وهو محمود على طاعتهم له احنا قلنا فيها المعنيين وهيجي دلوقتي انه حامد ومحمود فهو سبحانه وتعالى محمود في كل أحواله محمود على خلق الأبرار والفجار شفت بقى المؤمن قلبه حاجة تانية خالص المتسخط لماذا خلق الله هؤلاء مسلمين وخلق هؤلاء نصارى ويهود وملحدين لماذا فتح عينيه على الدنيا لقى نفسه كده ليه بقى طبعا هذه الأمور حلها يكون في الإيمان دايما نقول في المشاكل لما تبقى كده نقول والله لو قربت الرؤية تبقى واضحة وتعرف تقول لكن طول ما انت بعيد وما تعرفوش مش هتعرف حتى تتكلم عنه مش هتعرف تدافع عنه فيجي السؤال زي ده تقول تلاقي واحد يقول لك اه والله صدق مش عارفين نعمل ايه في القصة دي صحيح نعمل ايه بقى مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان بس هو بيقول له كده هو بيقول له والله ليك حق يعني مش عارف يعني هو كده للأسف الشديد بلسان الحال إنما اللي يعرفه ويعرف أنه حكم عدل يبقى واثق تمام الثقة إن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والأول هو مستغرق التفكير بحمد النعمة يعني هو بيحمد ربنا على على نفسه قاعد يقول الله لطيف بعباده بعباده فمش هطلع أنا أكثر منه لطف عليهم وانت مش أرحم بيهم منه هم عباده زيك زيهم زيك زيهم عنده ما عندوش قلنا لما جينا في اسم الله العزيز ما هي بقى دلوقتي الكلام ده كله المفروض بقى دلوقتي نحطه كده جنب بعض عشان تكون وصل لنا حاجة لما جينا في اسم الله تعالى عزيز قلنا ما فيش حد عزيز عنده فانت فاهم يعني انه عشان حضرتك فلان الفلاني ان هو التاني ده بقى يعني ايه بخس بحقه لا هو ما فيش حد عنده عزيز هي القصة ايه شكرتم وامنتم هو الموضوع كده يعني يا شيخ ادينا عقلك بس ده عايش في اوروبا فتح عينيه لقى مجتمع علماني وكافر وده عايش في السعودية فتح عينيه لقى الحرم فيعني تيجي ازاي طيب هي المسألة عند ربنا في قانون اسمه قانون العدل الإلهي ما ده فقير وده غني انت فاهم ان نفس الميزان يعني ده يطالب بنفس المطالب دي لا الغني عليه صدقات وعليه نفقات وعليه ولو النهاردة الغني ما طلعشهاش ياخد اسم كل واحد جائع وكل واحد كذا لأنه لم يعطي المال حقه ده وسع عليه وقعده في التكييف وقعد ما فيش أي مشاكل فده بقى يطالب النهاردة انه يقيم الليل مثلا ساعتين فربنا مص عليكم وقعدكم وفضيك التاني الغلبان اللي قاعد في الشغل وبيرجع همدان وبيجري على لقمة العيش ده ممكن يروح يصلي له ركعتين بأيتين وينام ويكتب له قيام الليلة أو يصلي العشاء والفجر ويبقى قيام الليلة المسألة في حاجة اسمها قانون العدل الإلهي كده المسألة بتتوزن بالطريقة دي وده اللي بيحصل انك تبص تلاقي واحد والله أنا عندي الحالتين كده بالظبط حالة أحد الإخوة ميسور ولد له ابن في العيد الكبير فالشاهد الولد لما ولد الطبيب قال ده في مشكلة الولد طلع مش عارف شريان ايه طالع فين في لخبطة جوه في قلبه طب ده ايه العملية دي ما بتتعملش في مصر للي أقل من 10 كيلو ولد أقل من 10 كيلو لازم تتعمل بره ما فيش حد بيعملها بره إلا مش عارف بروفيسور فلان الفلاني في في الحتة الفلانية والعلان العلاني قعد يعمل على الانترنت دفع دم قلبه عشان ينقلوا الولد من المستشفى من حضانة للمطار النقلة دي لوحدها جايب جهاز برقم قد كده عشان نقلة بس ربع ساعة أو نص ساعة ورغم كده راح المطار لقى الجهاز فاصل بقت مشكلة عملوا هيصة تاني ودخلوا جابوا مش عارفة ايه وعملوا له شحن ازاي لغاية ما طلع بيه كل ده عشان وراح عمل له عملية ورجع ولسه في النقاهة حلو في حين في نفس الوقت تقريبا كان أحد الناس برضه عنده خادم وخادمة الخادمة في وقت كده هم كلهم بيصلوا والخادمة قاعدة ايه بتئن كده اتصلوا على الرجل الحق مراتك شكلها فيها حاجة دخلوا لقاها ولدت ولدت وخلاص دخلوا خلاص ولا الهوا بعدها بيوم كانت بتشتغل اهو ده بقى سبحانه سبحانه بجد يعني انت لما تيجي بمعايير الاطباء تشوف الناس الغلابه بتاكل ازاي ده تلوث وبتاع وده مش عارفه ايه ده كده مش ممكن ده ميت ميت ده ميت ميت يعني ما فيهاش ادنى حاجه وسبحان الله صحته بتبقى زي الفل وما فيش اي مشكله والتاني بياكل بالبتاع ويجي له بقى ادنى شغلانه كده تلاقيه وقع فيها ايه ده ده صداع ياخد عليه اسبرين بشلن وده علشان يجي له كده واحد كان كده دخل دار الفؤاد جاله صداع صداع وعنده مصنع كبير قد كده 10 ايام الدكاتره مش عارفين يعملوا حاجه واشعه على المخ والبتاع وصداع بيقول لهم بس الصداع يتشال لغايه ما قلب اللفظ كده انا عندي استعداد ادفع لكل واحد في المصنع 10000 جنيه بس الصداع ده يطلع من دماغي اه التاني ياخد اسبرينه يبقى زي الفل سبحان الملك ما هو اصل هو رب مدبر اذا القانون هو لما خدناه في الفقير والغني انا عايز اضرب المثال عشان اوصل لقصه الكافر والمؤمن من ناحيه تانية انه بقى نفس الحكايه انت بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالاسلام وطلعك في بيئه المسلمين او كذا وكذا وكذا تلاقي نفسك انت مخلع والتزام هش تروح تشوف بقى بتوع اوروبا دول لما بتيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يوضح له الامر تلاقيه ايمانه اقوى وداخل برسوخ وبيعافر واصلا اللغه مش لغته والقران بيبقى مش سهل على لسانه سبحان الله ربنا ييسر له الامر وتلاقي عندهم احوال وايمانيات افضل من عشرة من الطالعين كده اهو ده العدل طيب معنى كده ايه طب ما هو التاني التاني بقى الكافر اللي بعيد خالص عن كل الاجواء دي ثق في عدل ربك انه محال الا يعطيه من الرسل أي الرسائل الإلهية ما يوضح له الأمر جليا حتى يعاند يعني تبقى قدامه حاجات عشان كده تلاقي في كذا حد لما يجوا يحكوا لك الناس مثلا كذا حد أسلم على إيديه ما خدش في إيده كلمة اللي هو أول ما إيه ده عندكم في دينكم معقولة واحد يعدي يلاقي واحد بيتوضى يقول له ايه ده انتوا الدين عندكم فيه كذا يروح م- مسلم ايه ده يعني ما هو مش فارقه معانا القصص دي كلها سبحان الله كده يبص يلاقي واحد بيسجد يقول له تصدق انا فعلا ما بستريحش الا لما احط راسي في الارض يروح مسلم حاجات كده غريبه دي معناها ايه بقى هي بس ان هو ادنى شيء انت بقى تشوف الحاجات دي وما تعملش معاك حاجه هو كده إذا نحن نثق في عدله سبحانه وتعالى وفي حكمته وأن الله سبحانه وتعالى يبين لهم هذه الأمور وأن مقتضيات العقل تثبت صحة عقيدتنا وأن مقتضيات العقل تثبت بطلان عقائدهم ابتداء عقليا قبل أن نقول بالشرع يعني العقيدة الصافية خالص ما تنفعش تقول الكلام ده ما تنفعش تقول انه علشان الناس كلها مذنبين نروح جايبين واحد ونضحي بالناس كلها حاجات كده يعني المحمود على عدله آه، في أعدائه كما هو المحمود على فضله في إنعامه على أوليائه فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده كذلك فإن الله عز وجل هو الحميد الذي يحمده عباده الموحدون لأنهم يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء وخلق الآخرة للجزاء فهم يحمدونه على السراء والضراء ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء حتى يكرمهم بجنته عند اللقاء فإن ابتلاهم صبروا وإن أنعم عليهم شكروا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له لذلك قال الله تعالى في وصفهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أيضا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور آه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ليه قالوا أذهب عنا الحزن الكلام ده كلام مين أهل الجنة يعني طب ماشي فين الحزن بقى آه يعني الدنيا كلها هكذا إذا الدنيا دار شقاء وأحزان وآلام فمن ارتضى فيها السعادة باء بالخسران لا محالة يعني اللي يقول انه ان الدنيا هتبقى دار متعة وسعادة وهناء يبقى ما فهم شيئا هتبقى دار شقاء لا بد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تشقى هذا هو الأصل يبقى في عناء وأعظم العناء والشقاء حرمان القلوب من علام الغيوب حرمان الجنان من الرحيم الرحمن هو ده العناء القلب مشتت وتعبان وخلاص بقى الشيخ ابن عثيمين لما كان على سرير الموت قعدوا يواسوه فيقولوا له يعني ربنا يكرمك وان شاء الله هتقوم منها وبتاع قال لهم بقى خلاص كفايه قوي قد اشتقنا الى الله كفايه كده لغايه كده انا اشتقت بقى خلاص القلب اتهرى من كتر الشوق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه شفت الناس قد اشتقنا إلى الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يلا بقى خدنا ال- الأسامي دي كلها ليه قال غفور شكور في هذا الموضع الحمد لله هذا مقام الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى على جميله سبحانه مفهوم أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور قدم الغفور ثم الشكور لما؟ أولا غفور ليه؟ يستر يعني يغفر سبحانه وتعالى يستر العيوب والقبائح العظام فهم في الموقف ده قعدوا يقولوا لما مسكوا بقى صحائف الأعمال وشافوا كبائر وشافوا بلايا سودة فقعدوا يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ده احنا والحزن ده كمان يأتي فكأنه في مرارة أهوال الحشر إن الواحد يبقى حزين بقى على أعماله أنا أقابلك كده إيه ده احنا قلنا هيقف يقول هيتحسر على كل حال هتحصل على تفريطه في كل حال فكمان بقى أذنوب فيبص كده ويقول ما قدر الله حق قدره فيجد هذه القبائح العظام تمحى ويجد في الناحية الأخرى هذه الحسنات على ما كان فيها من عيوب وزلل ونقصان ضعفها وأثنى عليه وشكره عليها فزاده في الأجر والنعيم فيبص يلاقي الحسنة عمل إيه قال سبحان الله ودي يعني كانت حاجة يا رب آه يا مئة ألف حسنة يا عم ياه آه شكور فعشان كده حسوها قوي لما دخلوا الجنة كيف وجدتم الله وجدنا الله غفور شكور الحمد لله واحنا محتاجينها دلوقتي كده وإذا أردت أن تدخل جنة الدنيا فهذا مفتاحها غفور شكور إنك تبقى حاطط المعنى ده قدامك فذنوبك مهما عظمت سيغفرها فح فاحمده على ذلك وتب إليه وحسناتك على ما فيها سيقبلها فاحمده على ذلك حبه بقى ما ينفعش كده وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان الحميد سبحانه وتعالى دال على ذاته الموصوفة بصفة الحمد واسم الحميد يلزم منه أن يكون الله حي قيوم سميع بصير عليم قدير غني حكيم عزيز عظيم إلى غير ما هذا من أوصاف الجمال والجلال فالله محمود واحنا قلنا الحمد بيبقى على ايه وايه على صفاته وافعاله غير الشكور شكور على الافعال انما هنا على الذات والصفات عشان كده بيقول فهو محمود في كل الاحوال يعني هو محمود بذاته التي منع عنك تكييفها هو محمود الله نور الحمد لله الله سبحانه وتعالى له يد الحمد لله الله سبحانه وتعالى له عين الحمد لله الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الآية دي بقى اشمعنى قال فيها الولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا والمعنى واصل قوي في سياق الآيات الرحمة تنزل بعد ما تكون انت ايه خلاص قلت مش مش هتنفع قنط واحد يكون مثلا بقاله مثلا خمس ست سبع سنين ما بيخلفش وقنط وبعدين سبحان الله ربنا يمن عليه في لحظة واحد يبقى نفسه انه ربنا يهيئ له مثلا يدور على زوجة ولا بتاعه وكل ما يجي يمشي برضه الامور متعثرة تنزل وهكذا دي امور الدنيا فما بالك بقى بامور الاخرة التي هي الاهم يحس كده ان هو مقطوع عن الله قالوا قبضك حتى لا تكون مع البسط وبسطك حتى لا تكون مع القبض ومنعهما عنك لتكون له قبضك حتى لا تكون مع البسط يعني منع عنك علشان خاطر ما تعيش ما تعيش كده ايه في النعم فتطغى ده حالك انسان هتطغى لو اداك نعم كتير ما تقولش لا هو قال ان الانسان الانسان غريزه لا يطغى فلو جيت قلت لي بس ده راجل شيخ وصالح وده راجل ما شاء الله عليه من أولياء الله الصالحين النعم الزائدة لازم تطغيه وسل أهل الأموال يعني يقعد يتعب في جمعها فلما تبقى في إيده يتعب في النفقة هيحطها في إيه هيوديها فين هيدخرها هيعملها هيسويها وبعدين بقى كده الفلوس ليها منزلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أحساب أهل الدنيا المال أحساب أهل الدنيا عايز تعرف إن ده من أهل الدنيا ولا عايز تعرف إن ده من أهل الآخرة تشوف هو بيقيم الناس بإيه فبيبص له كده يقول له بس ما شاء الله راكب عربية لا لا كده أو ده كذا يبقى ده أهل دنيا على طول ما يحسبهاش إلا بالفلوس وده زماننا فالشاهد يبقى الإنسان هيضغى فإيه قبضك منع عنك حتى لا تكون مع البسط وبسطك هي دي بقى المحل الشاهد في الآية بسطك حتى لا تكون مع القبض لما منع عنك فانت بقى كده حاسس ان انت كده ضايع وان ربنا بيعاقبك على الذنوب وان انت هتعيش البنك و و و فتقلط وتيأس يروح باعت النعمة فتفرح وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بص ينشر دي مش قال ايه ويرحم عباده ينشر والنشر ده تحس انه فيه كده ايه عن استحقاق وغير استحقاق يلا يعني عارف كده يعني ولله المثل الاعلى واحد كده راح جايب شويه فلوس والناس واقفين له وراح عملهم كده رشهم يعني ايه اللي ياخد واللي مش هياخد اي حد هكذا وذاك بس طبعا لله المثل الاعلى ينشر للمستحق ابتداء وكذا يدخل معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يلا يا عم وانت كمان تصيبك الرحمه بمجاورتك لهذا الرجل الذي تنزلت به الرحمه زي ما تقف في الصلاه كده وتبقى واقف جنب واحد صالح تقول بس لعله اي حاجه تيجي من ناحيتي ولا حاجه كتف في كتف اهو هي هي وهو الولي الحميد ليه قال الولي الحميد مفهومه بس برضه اديكوا سؤال تاني انا عايز طول الوقت كده ما يقولش ليه في المقام ده وهو الولي الشكور او الشاكر هو مفيش حاجه تعجز ربنا فما يقولش ليه وكان الله وليا شاكرا وانت من غير ما هتحس حاجة تقول له اه تمشي ايه الفرق ليه اولا منعه ولاية وعطاؤه ولاية يعني لأنه الذي تولى أمرك ولله المثل الأعلى والدك انت بتطلب منه مبلغ علشان خاطر اي حاجة عايز شوية فلوس فمنع عنك زعلت انت وعملت فيها شغلانة فحب ايه ما تاخدش قوي على خاطرك احمديك حاجه بس برضه بقدر لانه خايف يديك انت عايز 1000 جنيه فلو اداك ال 1000 جنيه هتصرفهم وهتعملهم وممكن يلاقيك ضعت فيروح مديك حاجه ويديها لك وانت ايه يستغل مثلا فرصه معينه كده تكون انت عامل فيها يروح جايب لك هديه او يبعت لك مش عارفه ايه يلطفها لك يلطفك باي حاجه بحيث ان انت برضه ايه تسعدك يعني فلما تجي لك وانت حاسس انها خلاص بقى بعد منع تبقى فرحان بيها هذا ولاية لأنه بيحبك هذه ولاية صح هي كده ولله المثل الأعلى ولي في عطائه ولي في منعه فهو الذي أعطى أعطاهم نزل الغيث يبقى كده الرحمة العطاء ولاية وكذا كان منعه ابتداء ولاية مش هو كده لو ولي أمرك وهو اللي بيدبر لك يعني إيه كلمة ولي المدبر لأمري هو اللي بيدبر لي حالي فأنا ساعات بدبر أنا بتدبيري عشان كده ما بتعجبنيش لكن هو ولي سبحانه ففوض له أمرك خليه هو ولي الله ولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فطالما يتولى أمر الصالحين بيبقى خلاص بيبقوا الصالحين بقى رد الفعل عندهم تمام الرضا عارفين قصة المرأة بتاعت بني إسرائيل يذكرها ابن القيم بيقول أتي في أثر إسرائيلي أن عابدا من عباد بني إسرائيل رأى في المنام أن فلان الراعية ستكون رفيقتك في الجنة فأصدق نستفيد بقى نشوف يعني إيه, إيه الأخبار بتعمل إيه دي كمان يعني بتصلي قد إيه في الليل بتصوم قد إيه بتقول أذكار بشكل إيه عشان دي رفيقتي في الجنة فاستضافها وكأنه جاء بها ليتلصص عليها استضافها اتفضلي عندنا وبتاع ومش عارف ايه وبدأ ايه يخلي الناس اهل البيت يبتدوا يشوفوا بتعمل ايه فكان يقوم وتنام وكان يصوم وتفطر وكان يذكر ولا يرونها على هذا الحال فتعب دي رفيقتي في الجنة فأتى بها فقال هذا كل عملك هو ده آخر شغلك قالت نعم إيه والله قال ليس عندك من شيء فيش أي حاجة أي حاجة تانية فكري كده فكري شوية يمكن تلاقي حاجة قالت ليس إلا ما رأيت فمضى وانصرف وهو مش عارف إيه ده كيف قالت إلا خصيلة حتة كده يمكن هي دي اللي تيجي قال وما تلك قالت ما كنت في شدة فتمنيت أن أكون في رخاء وما كنت في مرض فتمنيت أن أكون في صحة وما كنت في حر الشمس فتمنيت أن أكون في الظل قال تلك خصيلة هذه التي بلغتك وهذه التي لا نقدر عليها عليها آه إن هو مش فارقة هو ده لا تتمنى مثل ذلك تقول إيه أحبه إليه أحبه إلي ولما قيل لسعد ابن أبي وقاص وكان قد عمي في آخر عمره وأصيب في نظره فقيل له وكان سعد مستجاب الدعوة إذا أصابتك دعوة سعد فحدث ولا حرج فقيل له إنك مستجاب الدعوة فهل لا دعوت الله قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري هو الولي يتولى أمري وهو الحميد وهو الحميد سبحانه وتعالى على هذا وذاك حميد هو بقى كلام نرجع تاني كلام ابن القيم الجميل الأولاني حميد على عطائه حميد على منعه وهو الولي الحميد ما حظنا يا عباد الله من هذا الاسم الحميد أولا لا شك أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى على سائر الأحوال ونسبح بحمده كما تسبح كل شيء بحمده في الكون تسبيح الكائنات كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما من شيء قالوا كلمة شيء خذوها قاعدة قالوا شيء في اللغة أي الموجود كلمة شيء معناها ليه الموجود تطلق على سائر الموجودات بخلاف الايه المعدمات بخلاف الاشياء اللي مش موجوده يبقى وان من شيء وما من موجود مخلوق الا يسبح ما من اي حاجه انت شايفها كده في الكون بتسبح الجدران اللي انت احنا قاعدين حواليها دي بتسبح وكل شيء مروحه دي بتسبح اي شيء امامك في الكون يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه يبقى أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى واعلم أن حمد الله سبحانه وتعالى مستوجب لرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى لا يرضى عن الرجل إذا أكل فحمد الله عز وجل أو إذا شرب فحمد الله عز وجل يشرب الشربة فيحمد الله تعالى فيرضى عنه يأكل الأكلة فيحمد الله عليها يرضى الله عنه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة يقول الكلمتين دول غفر له ما تقدم من ذنبه بس فهو الحمد مستوجب لغفران الذنوب الحمد مستوجب لعلو منزلة المرء عند الله سبحانه وتعالى لا سيما أن تبلغك الرضا هو في مقام مثل مقام الرضا رضا يرضى الله عز وجل عنك خلاص إذا يبقى نكثر من حمده على سائر الأحوال نحمده سبحانه وتعالى على قضائه وعلى قدره ونحمده سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح نحمده بالقلب لا سيما أمن علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاختيار الإيمان ونحمده بذكر اللسان والثناء بالحمد الذي يملأ الميزان ونحمده بالجوارح والأركان فنشكر الله بالخضوع والطاعة ونطلب العون وزيادة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يبقى الطهارة شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والحمد لله أحب الكلم إلى رب العالمين كما في الحديث الذي رواه مسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وقال سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فليس كل عمل صالح يرضيه ليس كل عمل صالح يرضيه عارفين المثال لما نيجي نقعد نقول ايه واحد غني مليونير يتصدق بخمسة جنيه بقى انت مليون تطلع لي خمسة جنيه واحد غلبان فقير مرتبه 300 400 جنيه يطلع الخمسة جنيه تبقى ايه سبق درهم ألف درهم وهكذا ليس كل عمل صالح يرضيه لأنه تصدق بس يرضيه مش هو ده وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني من حديث مطرف رضي الله عنه أنه قال قال لي عمران إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله عز وجل به بعد اليوم اعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون يرفع لهم إيه لواء الحمد يوم القيامة لواء الحمد فهؤلاء هم الحمادون وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم أهو هو ده اللي احنا قاعدين بندور عليهم الصبح قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيتنزل الله عز وجل عليهم برحمته ومغفرته قوموا عباد الله مغفورا لكم ولمن شفعتم له إذا هذا أول معنى المعنى إيه في اسمه الحميد أنه صالما كان محمودا أن لا يفطر الإنسان عن شكر ربه وحمده على نعمائه في كل الأحوال في النعم شاكر حامد وفي البلاء كذلك يشكر ربه ويحمده على جميله عليه سبحانه وتعالى لأنه يعرف أن في ثنايا البلاء رحمة هذا أول أمر الأمر الثاني اسمه تعالى الحميد مستوجب لمحبته مستوجب لا محالة إلى محبة الله سبحانه وتعالى يبقى حظ المؤمن من هذا الاسم أن يزداد حبا وتعلقا بالله جل وعلا الذي أسدى إليه النعم ومن عليه بهذه اللطائف المنن الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون للعبد في هذا الاسم الحياء أن يستحي من ربه احنا قلنا حميد بمعنى محمود وقد تستخدم بمعنى حامد فإذا كان الله سبحانه وتعالى حامد يا شاكر سبحانه وتعالى لعباده فهذا يستوجب الحياء لا شك حتى كونه محمود على هذا المعنى أنه محمود من كل الخلق وأنت مقصر في هذا الشأن فهذا يستوجب الحياء لا شك أن يستحي الإنسان من تقصيره في جنب ربه والحياء يبعث على مقام رابع ألا وهو الذل والانكسار وكثيرا ما نعرج على هذا المعنى لكن لنتفقه كيف هي مقامات العبودية في هذه الأسماء يبقى المقام الرابع المعنى الرابع الذل والانكسار لربنا الحميد سبحانه وتعالى الذي يحمده كل شيء خضعت له الجميع والكل يقوم بواجبه وأنت مقصر الكل يقوم بمقام العبودية يسبح ويحمد وأنت غافل مقصر يبقى تستحي وتذل وتنكسر لله سبحانه وتعالى ويكون في قلبك هذا الإحساس الذي يبعث على محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إليه كل هذه المعاني ينبغي أن تكون حظك من هذا الاسم الشريف نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم فنكون عند الله تعالى من الحمادين له نسأل الله تعالى أن نكون كذلك وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم